تختاروا حاجة نقولها لكم الليلة الكبيرة مثلا خلاص اتفقنا على كده وببيت سيدنا الوالد ونوروها وببيت سيدنا الوالد ونوروها محلى البيارق والناس بيزوروها وببيت سيدنا الوالد دول نوروها محلى البيارق والناس بيزوروها وبيت سيدنا الوالي في الجو عالية محلى البيارق لما دوروها محلى البيارق لما دوروها محلى البيارق لما حمص حمص اللي ما يرقص على النار يرقص يرقص يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حبي وتلوع ولا ولا طالش يسترك هتحببش حمص حمص حمص حمص حمص حمص الله الله طعمية الله الله باللوز الله الله عجمية الله الله أرجوز الله الله الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليء الشوالي يابا الريف والبلادي الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مليء الشوالي يابا الريف والبلادي دول فلاحين ودول صعايدة دول من الجلال ودول قصايدة دول فلاحين ودول صعايدة دول من الكنال ودول رشايدة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كبيرة الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتيرة مدينة الشواتر يابا الريف والبنادق يا حضرة الأرجوز كلي نعم يا عمدة عاوز ايه منين يروحوا المتولي ابدا احنا بينا وصلي عليه طاب اللهم صلي عليه تمشي كده على طول على طول لحد ما تلاقي عمارة إيه، لحد ما تدخل يمين تلقى بتاع فول دكانته على نصية حارة إيه، دكانته على- تدخل يمينك وشمالك شرق وفي الثالث تكسر شرق وفي الثالث تكسر على اليمين واخد بالك وتمشي على طول تتمختر وامشي على طول واتمختر تفضل كده تمشي وتدب وتخش من مطرح مطلع واخش من مطرح مطلع ولما تلقى مقلب لب ولما تلقى مقلب لب يا رب انك تهت وضعت ايوه دي وصفه هايله دي وصفه سهله دي وصفه هايله دي وصفه سهله مع السلامه مع السلامه يا ابو عمه ميله مع السلامه يا ابو عمه فتح عينك تاكل فينك فينك فينك فينك فتح عينك فينك فينك اوعى لجيبك لا لعب عيبك قرب جرب نشن وسطن ايدك وسطن اضرب يحميك يا ابني تبقى غالبني قرب لك جسمك قرب لك جسمك قرب لك حريرة للعين يا ابو العيال ميل حريرة للعين يا ابو العيال ميل خد لك سبع فرارير زمارة شوخ ليلة عصفورة يا حليلة ترطيب يا واد ترطيب ترطيب ترطيب ترطيب ترطير ترطير ترطيب ترطير ترطير ترطيب الليلة الليلة الست تعالوا لبرج الساوي يقولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج جواري يقولوا هي الليلة الليلة الست تعالوا بفرجة تساوي يقولوا هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج جواري يقولوا هي في السيرك شجع يهجم على السمع ويركب دغري عليه يقولوا هي وبنات أمرت زي الشرطة الحلو مش عارف ليه يقولوا هي وبنات قمرت زي الشربة حلو مش عارف ليه يقولوا هي وكمان بلياتش وتعسمع وناتش وكمان بلياتش وتعسمع وناتش وشوفوا هيعمل ايه وقولوا هي السمك مقلي فول وبرقلي صنف زي الفول استقار واختار فش او من باب يلا يلا سامي وكل يلا يلا سامي اسعى اسعى اسعى اسعى خد لك صورة ستة في تسعة اسعى اسعى اسعى اسعى يا سي عالجورة النار تسعى اسعى اسعى اسعى اسعى ناس من بلدنا هناك هم روح يا ابراهيم من دهلهم سلامات سلامات سلامات سلامات على البلديات سلامات سلامات سلامات سلامات على البلديات سلامات سلامات سلامات سلامات على البلديات الحضراء والسجرنجالة يلا بنا نصبر يا ولا الحضراء والسجرنجالة يلا بنا نشكر يا ولا شوف الاسمنا نصحب ويا ماما حيم عليه تسبح ربك يا نور النبي يا نور النبي ميلت فوق يده وجيت احبها احبها احبها صحوني من النوم خدت بعض وتاني جاي تاني جاي صحوني من النوم خدت بعض وتاني جاي يم المطاهر رش الملح سبع مرات بنام الطاهر رش الليل سبع عشان معاه يم المطاهر رش الملح سبع مرات بنام الطاهر رش الليل سبع شمعات يا عريس يا صغير لابس ومغير واحد يشرب مرق الكاس يا عريس يا صغير عالقفل ولا حد يموت لابس ومغير وعد يشرب مرق يا ام المطاهر رش الملح سبع مرات نقام الطاهر رش الملح سبع شمعات يا عريس يا صغير عال لابس ومغير لي عرس يا صغير على اسود ولا حد يموت لابس ومغير واحد يشرب مراقش كتكوت بالذمة ده سابع عيل مسفوف من وقت قليل مولد شلة يا معاتم عقبة لأولادك خلف واحد مظبوط واتنين مصري عم الحاضر جاي لك دوري ميتة ماشي ميتة ماشي يا وردي قاعد على الجلاجي ميتة ماشي ميتة ماشي يا وردي قاعد على الجلاجي ميتة ماشي ميتة ماشي يا وردي قاعد على الكراسي ميتة ماشي ميتة ماشي يا وردي ماشي متستر ماشي يا وردي قاعد على الكراسي متستر ماشي متستر ماشي يا وردي متستر ماشي متستر ماشي يا وردي قاعد على الكراسي متستر ماشي هتشا يا دقدق عيني وراسه سمعنا يا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا يا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة. سمعنا يا ريس حنتيرة سمعنا سمعنا سمعنا يا غزال يا عدال العشق عدال دواب تاني دوب خليتني خايا آه آه يا غزال يا غزال العشق عدال دواب تاني دوب خليتني خايا يا شفتك فص برا والله وانا لا جوا ولا حولا يا شفتك فص برا ولا هو انا انا لا جوا ولا حولا دوبت له قلبي على وله اه يا غزال اه يا غزال يا غزال العشق حلال دوبتني دوب خليتني خيال يا يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال وغني وارقع بالمول واقف يا ليل يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال يا ربي يا عالم بالحال تهدي حبيبي ويصبح عال وغني وارقع بالمول واقول يا ليل وقف يا ريس حنتيرة في ناس هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاف اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد غلطنا نخرج يا من سعيد شارع الترماي انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة اول ما اقول علي هب واصرخ لسرخة اه اه اه السابع يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا سأصارع أسد إنما إيه متوحش وهخلي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش أهو جه أهو جه أهو جه تسقيفة بقى أهو جه تسقيف عمار تشجيع عمار تسقيف عمار تشجيع عمار تعالى لله لله لله لي يا حبيبي تعالى لي اوعد يا رب اوعد اوعد يا رب اوعد ادي كمان قهوة يلا البطن يا مشعل تدخل على شهوة أيوة على شهوة تدخل على شهوة أيوة على شهوة صار في الهوى شاش وانت تدرج صار في الهوى شاش وانت ما تدرج طرب شاور لشاور عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي هوى العصار يا واد على سطحي دار يا واد هوى العصار يا واد على سطحي دار يا واد كدني ورماني رماني عليك ولا انت داري صار في الهوى شيء وانت بتتوالي. صار في الهوى شيء وانت بتتوالي. طرش وش وش عليك حب الهوى ماشي ماشي حب الهوى ماشي آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري كدني ورماني رماني عليك هوى العصاري صار في الهوى شاي وانت ما تتغير صار في الهوى شاي وانت ما تتغير ماشي ماشي ماشي كلامك اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بدنا نخرج يا مسعد شرعة طرمات ورينا القوة يا ابن انت وهو ورينا القوة يا ابن انت وهو مين عنده مروة وعامل لي بقوة يكسر بيها دارها على شقتها ويفرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا دقت بقى واضرب من بومبا انا مستعمرة من ضرب شكابة صيت من القلعة تسوقت الدالة صيت من القلعة تسوقت الدالة صيت من القلعة لسوقت الدلد انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة هاو دي البدلة جديدة هاها سعيدة يا ابو بدلة جديدة هاها سعيدة يا ابو بدلة جديدة اولاد الحلال بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها فلكة سيدة زحمة يا ولدة كم عيل ده حريرة للعيل الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليء الشواذ يابا كذب والبنادق الليلة الكبيرة يا عمي والعالم كتير مليء الشواذ يابا كذب والبنادق يطبع عاد يا ربي يا عالم بالحال يجي حبيبي ويطبع عاد وغني وارقع بالمول واقول يا ليه وقف يا ريس حنتيرة في ناس هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها تعميرة ولا واحد شاف اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا من سعيد شارع الترماي انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة انا شجيع السيمة ابو شنب بريمة اول ما اقول عليه هب واصرخ لسرقة ها ها ها السابع يتكهرب ويبقى فرخة حالا بالا سأصارع أسد النماهيل متوحش وعكالي وجهه شوارع تسقيفة يا ناس ما يصحش أهو جه أهو جه أهو جه تسقيفة بقى أهو جه تسقيف عمار تسقي عمار تسقيف عمار تسقي عمار تعالى لله لله لله لي يا حبيبي تعالى لي اوعد يا رب اوعد اوعد يا رب اوعد ادي كمان قهوة يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة ايوه على سهوة ندخل على سهوة ايوه على سهوة صار في الهوى شاش وانت ما تدراش صار في الهوى شاش وانت ما تدراش ضرب شاور لشاور عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي صار في الهوى شاش وانت وانت ما تدراش هوا العصار يا واد على سطحي دار يا واد هوا العصار يا واد على سطحي داري يا واد كدني ورماني رماني عليك ولا انت داري صار في الهوا شاش وانت ما تدراني صار في الهوا شاش وانت ما تدراني قالوا جوز جوز عليك حكم الهوى ماشي ماشي حكم الهوى ماشي آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري آهين يا ناري يا ناري منك يا جاري يا جاري جدني ورماني رماني عليك هوى العصاري طار في الهوى شاش وانت ما تدراش طار في الهوى شاش وانت ما تدراش ماشي ماشي ماشي كلامك اه اللي هيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي ورينا القوة يا ابن انت وهو ورينا القوة يا ابن انت وهو مين عنده مروة وعامل لي فتوة الضرب أدارها على شقة بومبا وسع وسع وسع وسع انا دقت بقى واضرب من بومبا انا مستعمرة من ضرب شكامبا طيت من القلعة نسوقت الدالة طيت من القلعة نسوقت الدالة طيت من القلعة نسوقت الدالة ده انا واخد السمعة طب يلا تعالى لا يا عم سعيدة هقاو دي البدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة سعيدة يا ابو بدلة جديدة اولاد الحلال بنت تايهة طول كده رجلها الشمال فيها فلكة سيدة زحمة يا ولدة كم عين تهرر للعين الليلة الكبيرة يا عمي والعين